أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا أخلاقكم كالنور من قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا والعلم نور يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو سفآن الردى يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو سفآن الردى شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح ومن بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداويم الجروح مد ايديه تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق
ان شاء الله هنلاقي الطريق الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودن شباب اديني ودنك آه، مع حاتم ابو حفصه وشريف ابو حمزه زي ما اتفرجنا يا جماعه على الفيديو اللي فات ده ده كان فيديو مجمع آه، بس كده يعني تصبيره لغايه ما نخلص ودن النت اللي شريف هيحكي لكم ايه الاخبار اللي فيها ان شاء الله ونرجع للتقرير الختامي لرحله الواحات البحريه اللي لغايه دلوقتي لسه عمرنا ما نسيناها ابدا وهتفضل ان شاء الله نستفيد منها وهتفضل موجوده كمان على اليوتيوب عشان اللي ما شافش او ما اتفرجش علينا دلوقتي يكون هيتابعها باذن الله زي ما شفنا في ثعلب وفي تصوير بالليل وفي بقى الصحراء البيضاء اللي كل شويه عمالين يقولوا صحراء بيضاء صحراء بيضاء وفي لقاءات النهارده كمان مع فريق تجويد وهنتعرف عليهم اكتر في ودن الرياضه وفي ودن السياسه بقى النهارده ان شاء الله اول فقره هنبداها 10 دقائق كده هنتكلم على آه، ودن السياسه فتابعونا واوعوا تغيروا المحطه كمان النهارده معانا بقى ودن الانترنت الوضع في مصر آه، اتفضل يا بقى شريف.
عامل اه عشان انا نسيت اجيب آه، بتاعتي فالوضع في مصر بقى عامل زي آه، الشطرنج بس مش اتنين بيلعبوا بعض ثلاثه بيلعبوا بعض ده اللي بيحاولوا يقسموه القوى المدنيه والقوى الاسلاميه والقوى العسكريه وبقى فيه حازمون وشاطرون وفاتحون وعسكريون الموضوع آه، كبير قوي تابعونا في ودن النت هنحاول ان احنا نغطي القصه الكبيره دي واللي زهق من مصر يسمع معانا الفيديو اللي هنسمعه دلوقتي ويرجع يسمع ودن النت ودن الشباب ادينا ودنك يلا بينا
أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين أسيبك لمين ومين راح يرد لتاريخك صباه ويمشي طريقك لآخر مداه ومين من حياته يجيب لك حياة ومين راح يكبر في وقت الصلاة ومين يبقى مغرم بحبك صبابة ومين يحمي طيبتك يا أم الطيابة ومين يبقى ظلا في شمس الغلابة ومين يبقى شوكة في حلق الديابة أسيبك لمين أسيبك لمين
يا كراما برغم القيود سنحيا كراما حياة الأسود سنحيا كراما برغم القيود سنحيا كراما حياة الأسود حزما وعزما وحربا وسلما ملكا ينادى ومجدا يعود ملكا ينادى بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميدان الدقي من قلب العاصمه القاهره من امام مسجد الاسد من الفرات النهارده الناس كلها متجمعين في مسيره حشده اول مرشح رئاسي في مصر الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هي... هيقدم اوراقه النهارده ان شاء الله في مسيره حشده بتبدا من هنا من ميدان الدقي بتمشي مسيره لغايه مصر الجديده مسيره عربيات وفي سلسله بشريه عشان تقديم ورق الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يمكن الكاميرا تورينا زي ما احنا شايفين كده الصوره قدامكم يعني عدد كبير جدا ما شاء الله يتخطى ال 10 20 الف م- م- متجمعين في الدقي آه، عربيات شايفينها جايه من ال- من الفيوم وجايه من اسكندريه وجايه من دمنهور وجايه من دمياط وجايه من والناس هم جايين جايين من السويس وح- م- وكفر الشيخ محافظات كتيره جدا جدا متجمعه النهارده عشان المسيره بتاعت آه، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل 25000 توكيل اللي جمعوا جمعوا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل آه، 41 توكيل من اعضاء مجلس الشعب النهارده هنشوف انت مش عارف الشيخ هيكون موجود ولا لا لكن زي ما احنا شايفين الهتافات بننقل لكم الصوره آه، حيه لان دوت حدث اول مره يحصل مفيش اي مرشح قدم ورقه ب- بقافله او بمسيره زي دي فخلينا نتابع مع الكاميرا الموجوده
كراما حياة الأسود حزما وعزما وحربا وسلما ملكا ينادى ومجدا يعود ملكا ينادى ومجدا يعود ملكا ينادى ومجدا يعود يوما سيسطع ضوء الشموس يوما سياتي بعز النفوس سنحيا كراما وشايفين الحمله التيشيرتات ال- ال- الش- هم بيقولوا الشباب بيقولوا ان التيشيرتات هي هتكون ان شاء الله زي ما البوسترات انتشرت في كل حته ردا على السخريه من البوسترات الشيخ حازم اتنشرت في كل مكان كمان التيشيرتات اللي عليها سناح اكراما وعليها حازم صلاح ابو اسماعيل هتكون منشوره في كل مكان في مصر كراما برغم
المسيره تقريبا واقفه من آه، الدقي لغايه بقى تاني نقطه تجمع في الجلاء عدد العربيات بس اظن اللي عدى في ال- آه، الناس اللي يعني الناس اللي على يمين الطريق والعدد العربيات اللي موجوده لوحدها اظن تكسب في الانتخابات ملكا ينادى ومجدا يعود كل ال- الناس اللي موجوده في المسيره ناس ملتحين ناس ارهابيين ولا ناس متدينين ولا حازمون العربيه ما شاء الله شكلها ابداع جامد جدا وهنعمل هنعمل لقاء مع صاحب العربيه السلام عليكم
حبيبي عليكم السلام حضرتك حضرتك ال- الابداع العربيه الابداع العربيه ده ايه جالك منين مفيش وانا اصلا ده شغلي شغلي في التسويق تمام انا بس اسم حضرتك محمد عبد ربه معاك استاذ محمد انا من آه، حملة المعادي تمام من من اشد المؤيدين للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل تمام.
وعلى فكرة انا مش سلفي ولا حاجة طبعا دي حاجه مش ارهابي خالص ايوه أصل في في ناس كتير تعليقات على النت دلوقتي بيقولوا ال- المسيره كلها عشان هي منقوله عن مباشر بيقول لك المسيره كلها شبه بعض فعشان مش شبههم تعالوا حضرتك صوروا هنا اهو اهو مزيكا ايه الناس بيقولوا المزيكا شغاله والموضوع عادي خالص شكرا ربنا يبارك في حضرتك كلمه اخيره بقى حضرتك بتقول ايه ان شاء الله هيعود زمن عمرو بن عاص كراما حياة الرجال دما يخالط حب الرمال سئمنا السفوح طلبنا المعالي سنحيا كراما سياده النائب ممدوح اسماعيل السلام عليكم من امام اللجنه الانتخابيه لتقديم المر- المرشحين الرئاسه سياده النائب ممدوح اسماعيل حضرتك جاي- جاي النهارده ليه؟
انا جاي عشان اقول بصفتي نائب عن الشعب ان الشعب يريد حزم ابو اسماعيل حضرتك من ضمن الم- اعضاء مجلس الشعب المقدمين توكيل لل- للشيخ النهارده كم كم واحد من مجلس الشعب المقدمين توكيل
اعتقد حوالي 60 على ما اعتقد 60 من اعضاء مجلس الشعب فيهم من حزب النور لا تشكيله مختلفه من من حزب النور والحريه والعداله و- و- والمستقلين اه اه حضرتك الشعب يريد حزب ابو اسماعيل نعم ومجدا يعود امام اللجنه العامه للانتخابات الرئاسيه في مصر الجديده ودلوقتي بعد مصورنا مع النائب ممدوح اسماعيل بيقول لنا في 60 من اعضاء مجلس الشعب منهم اعضاء من حزب النور جايبين توكيلات للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل واقتراب وصول الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل للجنه سنحيا كراما حياة الأسود سنحيا كراما برغم القيود سنحيا سنحيا كراما حياة اهلا وسهلا اسمي ايمن السعيد ازيك يا ايمن انت ليه جاي النهارده يا ايمن؟
انا كنت من اسبوع بس كنت خايف من حازم صاحب اسماعيل من اسبوع عشان دقنه بس آه وما كنتش بسمع منه كنت بسمع عنه بدات آه اسمع منه خصوصا بعد لقاء CBC آه اقتنعت جدا بالرجل ال CBC اللي هو كان مع سته بيناقشوه مناظره جميل آه، اقتنعت بيه جدا بقيت آه، انزل الشارع حتى لوحدي اقول للناس اسمع منه ما تسمعش عنه حازم ابو اسماعيل لكل المصريين مش لفئه معينه زي ما شوف الاعداد رهيبه جدا على كوبري اكتوبر واقف تماما شارع التحرير واقف تماما بدايه من اسد بن فرات لغايه شارع- شارع التحرير الدقي كوبري اكتوبر صلاح سالم المسيره والسلاسل البشريه مستمره لغايه اللجنه اللجنه العامه للانتخابات الرئاسيه في انتظار وصول ال 150 الف توكيل زي ما اتاكدنا من الحمله و60 مرشح و- آه، من آه، م- اعضاء مجلس الشعب 60 توكيل من اعضاء مجلس الشعب 105 150 الف توكيل من الشعب وفي انتظار وصول الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل عشان يقدم ورقه فاول رئيس يقدم ورقه بمسيره شعبيه ممتده من الدقي لغايه مصر الجديده سنحيا كراما ان شاء الله مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل تابعونا بلد الشباب ودن الشباب ودن واحده اديني ودنك يلا بينا سنحيا كراما برغم القيود سنحيا كراما حياة الأسود سنحيا كراما برغم القيود سنحيا كراما حياة الأسود جزاك الله خيرا يا شريف على الجهد الجميل اللي انت عامله ده ربنا يبارك لك وسنحيا كرامه ان شاء الله وحزمون بوسترات في كل حته ها بوسترات في كل مكان والناس قالت كمان ما بقاش في حيطان يحطوا عليها البوسترات فابتدوا يعملوا تيشيرتات عليها ال- عليها البوسترات وعليها سناحيا كراما والكلام ده كان طبعا لغايه آه، كان الناس كلها التيار الاسلامي كله كان شبه متوحد على الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مم.
لكن تمام امبارح بعد آه، نزول آه، استاذ خيرت الشاطر ترشيحه من آه، جماعه الاخوان المسلمين بقت طبعا الدنيا بقت حزمون شاطرون بقت حازمون طب وشاطرون احنا قبل ما نسيب- وعمنا بالفتوح فاتحون والموضوع فاتحون.
بقى بقى ك- بقى كتير وكبير فان شاء الله وفي ناس ربنا منتظرون يوفقنا.
لسه.
وفي ناس منتظرون آه، طيب.
لغايه آه، قفل باب المرشحون مرشح.
للانتخابيين.
طب عايزين بس بما اننا قبل ما نسيب حزمون ونروح للترشح الشاطر والقصص ال- ال- القلبان اللي عملوا على النت لان احنا في ودن النت لازم نبين ايه اللي حصل سريعا كده عايزين نتفرج على صور آه، القصص بتاعه الفوتوشوب والصور بتاعه الشيخ حازم آه، صلاح ابو اسماعيل هتبقى معانا آه، السريعه ال- ال- اللي اتحصل عليها برضو قلبان وحتى تعليق على الشيخ حازم نفسه ان هو البوسترات بتاعته في كل حته وراح الموضوع ل- زي ما احنا شايفين دلوقتي مثلا هو دايما الشيخ حازم بيتشبه بالاسد سبحان الله تحس ان هو آه، يعني دي اول صوره شايفينها بعد كده داخل برضو مكان الاسد بتاع Metro Goldwyn Mayer اللي بيعمل العام بتاع الافلام هو ده.
هو هي القصه كانت اصلا بدات ان في من التيار ال- التيار العلماني او التيار البر- الليبرالي الناس اللي بتتريق زي أنا- يعني على الشيخ حازم هنا بص حتى الراجل بيساله انت هتنتخب مين قال له هنتخب الصوره دي جميله حتى جدا الاسد معمولة على بيساله الشيخ آه، حتى الفراعنه لم يسلموا من الشيخ حازم برضو الفراعنه واخدين حضن واخدينه بالحضن وهنا برضو كرتون SpongeBob SquarePants برضو هينتخب الشيخ حازم حتى اسمه ايه ده مش عارف نيمو- نيمو، السمكة آه، نيمو.
نيمو اللي بيدوروا عليها باباي بقى با اسماعيل بو اسماعيل HSBC بقى حازم صلاح بو اسماعيل بيبسي آه، بقت post every poster supporting اسماعيل والراجل بقى- ستيف جوبز بتاع iPad بقت i اسماعيل برضو آه، بيل جيتس بتاع software بتاع Windows برضو قلب بقى اسماعيل حتى حرب اكتوبر اسماعيل.
هي كانت الموضوع فعلا كان بدا بتريقه من ال... من الناس في على التويتر وعلى فيسبوك زي ما شايفين النائب محمد ابو حامد ماسك البوستر الراجل اللي ورا عمر سليمان كمان ماسك بوستر حازم صلاح ابو اسماعيل مع كل الاحترام والتقدير ليه طبعا كل ده هزار يعني برضو ال- اوباما ماسك بوستر وصل حازم صلاح ابو لأمريكا.
اسماعيل موضوع يعني موضوع من كتر ما كبر قوي بقى نزل عليه زي ما آه، حتى في البيت الابيض بصوره حازم صلاح ابو اسماعيل قاعد يتكلم مع اردوغان وهو بيفكر باوباما وقاعد يذاكر يقول هعمل ايه مع مع ابو اسماعيل ده بقى في روسيا حتى في روسيا مع بوتين وجوه اليورو شالوا الصوره وحطوا صوره ابو اسماعيل ميسي رفع التيشيرت بعد ما جاب جول لا حازم صلاح قام أبو رادد إسماعيل.
عليه كريستيانو رونالدو قال له لست- لست اكثر منا وطنيه بس اكثر منا ابو اسماعيلا وبرضه في واحد بيفتح الثلاجه لقى صوره قدامه بيلطم والشيخ بقى في الاخر بيقول يا اما انا او البوسترات زي ما كان المخلوع نحيا بيهددنا كراما هو كمان الإخوان.
اللي كان اللي كان كوميدي جدا في اخر مؤتمر الشيخ حازم صلاح اسماعيل في في مؤتمر نادي الشمس الشيخ واحد بي بيقول له ده انا واحد كلمني واحد صاحبي كلمني قال لي انا لقيت لك شقه حلوه جدا ثلاث اوض بتطل على حيطه مع لهاش بوسترات حازم صلاح اسماعيل راح الشيخ الشيخ حازم صلاح اسماعيل ضحك قوي وقال له لا ده الكلام ده من ساعتين روح شوفها دلوقتي هتلاقي عليها عليها بوسترات سريعا كده برضو الصفحه دي الصور الكتيره دي كانت شعار صفحه آه، اللي هي ابو اسماعيل مش بس للسلفيين تقريبا او اه هي مجموعه من الشباب اللي هم اللي عاملين التيشيرتات دي اللي احنا شفناها اللي انا كنت آه، لابس واحده منها آه، هم شباب مش مش ملتزمين يعني شباب شويه كانوا آه، يمكن تا- شباب عاديين خالص واحنا صورنا مع بعض منهم آه، هم اللي عاملين الحمله دي آه، و- هم شعارهم انا لا سلفي ولا اخواني ولا ليبرالي ولا بتنجاني ولا عمري ههدد الواني ولا عمري هحدد الواني انا مسلم من غير اضافات مش عايز ادخل جماعات كلنا في الاخر اخوان واذانك ما خالفش اذاني بالظبط. كلنا في الاخر اخوان يعني اخوات اخوان اخوات اه لا احنا إخوان متفقين بالله.
معاك. طيب برضو من الاخبار الجميله اللي عنتها النهارده عرفناها سريعا الافراج عن ابو يحيى بس برضو السؤال بيفرض نفسه اشمعنى دلوقتي هل دي مغازله معينه للتيار السلفي و- ولا حاجه والافراج عن يحيى ابو يحيى ببلاش ولا مقابل ايه سؤال مم.
بيطرح نفسه جدا طبعا احنا فرحانين جدا بافراج عن ابو يحيى وعن كل اللي معاه في القضيه آه، ان هي وكمان وك- وك- والكلمه كانت كوميديه قوي افراج عنهم لان الموضوع آه، القضيه آه، اتمسكت بقانون الطوارئ وقانون الطوارئ فقد دستوريته بعد كل ده داخلين في سنه الناس محبوسين افتكرنا ان قانون الطوارئ فقد دستوريته عايزين نعرف مقابل ايه يعني يا ريت نعرف قريب ال- دي هل دي صفقه ولا ده شيء عادي الله مم.
اعلم بالنسبه بقى لموضوع آه، خيرت الشاطر طبعا انا انا فعلا بحب هذا الرجل في الله وان كنت طبعا مش مش هرشحه يعني انا هدعم حازم أبو اسماعيل ان شاء الله لكن انا في حاجه استفزتني بصراحه في تقديم آه، محمد بديع له امبارح لما كانوا في صحفي بيساله او صحفيه بتساله عنه فقال لها آه، يعني اكتر ما ذكروا او عمل عليه ستريس جامد قوي انه دعائه مستجاب واستشهد طبعا بالفيديو اللي على طول شغال ليل ونهار على قناه مصر بص- بص يا 25 حاتم، فضلت فضلت احنا مش عايزين ن- عايز اقول من غير يعني قطع كلامك يا شريف حبيبي انما احنا عايزين من يعني ما ما نقدسش الناس زي ما احنا بنقول ان في حازم ابو اسماعيل ناس كتير قوي بتتعصب له وحازمون ناس منهم كتير قوي يعني مش عايزين برضه نوصل للدرجه دي للاسف برضه واحد على ال website بتاع الاخوان اسمه آه، خالد ابراهيم كاتب مقاله النهارده بيشبهه بان هو يوسف الصديق عليه السلام تمام هو ال- ال- كل الاحترام لفضيله ال- المرشد الدكتور محمد بديع وفض- ويعني وك- وك- وقمه الاحترام والتقدير للمهندس خالد طبعا، الشاطر طبعا.
احنا لا يعني ده محبتهم في ال- في القلب طبعا.
ولكن و- واحنا عشان نطبق سياسه برنامجنا ودن واحده مش كفايه نسمع بعض نسمع صح احنا آه، ال- الموضوع الاختلاف في السياسه لا يفسد الود قضيه تمام احنا بنعرض كل ال- ال- الاراء آه، ك- يعني الشباب على ال على ال على ال- التيارات المختلفه يعني كلها مستغربه من تغيير ال- ال- ال- ال- المواقف السياسيه حتى الاخوان انفسهم يعني النتيجه 56 مقابل 52 من ال 108 اعضاء مجلس شورى ال- الاخوان مم.
ال- الخبر كان صادم كان صادم للجميع حتى ال- ال- ساره خيرت الشاطر اللي بنت- بيت خيرت الشاطر بنت نفسه المهندس أصلاً.
خيرت الشاطر نفسها نزلت آه، على الفيسبوك ان هي يعني آه، مش متضايقه في ناس فكرت ان احنا نزلنا ال- البوست هي مش متضايقه لكن هي مف- متفاجئه زينا كلنا ومستغربه من ال- إن الخبر وفي الآخر وتوقيته.
احنا كلنا مؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى تمام.
انه ربنا سبحانه وتعالى يولي علينا من يصلح والافضل لدرجه آه، ان انا عايز اقرا لك بس شويه تعليقات يا حات- حاتم في من تعل... طب في طبعا تعليقات بصراحه يعني انا ضدها تماما وفي تمام.
تعليقات تانية بهزار بس هي قوي شويه شويه ساخره بقول لك مره واحد سال الاخوان عندكم مرشح قال له قالوا له لا وهم ما عندهم عندناش جوه.
وهم عندهم جوه واحد تاني بيقول يا رب أص- اصحى اصبح علي الاخوان منزلين آه، بيان بيقولوا يا شعب مصر عظيم عليكم واحد انها كذبة كذبه إبريل.
ابريل وواحد تاني بيقول يعني ما ك- كان كان بيقول ان انا آه، لو سمحت يا باشمهندس لو سمحت يا باشا اديني آه، عفو عشان احط عليك و- واصطدم بيك في برضه الشيخ احمد السيسي على الو- الفيسبوك بتاعه قال اقترح ان يكون شعار حمله الشاطر اللي اختشوا ماتوا آه، في برضه انت كان عندك شعار آه، كنت انت عايز ان نظهر كلام لعمرو اشرف عن احصاء اه الدكتور لا ده احنا ال- الكلام اللي كنت عايز اقول لك عليه يا حاتم ده كان للدكتور آه، عمرو آه، شرف دكتور عمرو شرف اخو الدكتور آه، عصام شرف كان بيتكلم آه، على النت على موضوع ال- آه، العرب ايدل المسابقه اللي حصلت دي آه، اللي هي بتاعت آه، اختيار احسن مغني في ال- او احسن مغني ومغنيه في العرب آه، هو سريعا كده احصاء آه.
عرب ايضا الامه ضحكت في من عارها الامم 20 مليون صوت مصري 10 مليون صوت مغربي وجزائري وتونسي 10 مليون صوت من باقي الدول العربيه مجموع 40 مليون صوت في الحلقه الاخيره في ارب ايدول 40 في 1 دولار على الاقل يساوي 40 مليون دولار كفيله بانهاء مجاعه الصومال ومشكله كهرباء غزه واغراق سوريا بالمساعدات الانسانيه وتسليح الجيش الحر وحل مشكله 3 مليون طفل شارع بمصر عندنا ودن الرياضه للاسف الوقت بيزنق علينا عشان نلحق ودن السياسه والحاجات اللي ما لحقناش نطلعها هنطلعها على الصفحه دايما اخبارنا كتير وودن النت كتير وان شاء الله نبقى اكتر من ساعه ونبقى ان شاء الله مفاجات تانية في المستقبل باذن الله باذن الله قريب مع ودن الرياضه والتقرير الختامي لرحله آه، لرحله الواحات البحريه معلومات وهنرجع لكم بودن السياسه ان شاء الله من الصحراء الغربيه يلا بينا
ودن ودن الرياضة يا جماعة احنا عندنا معلومات هنتكلم فيها دلوقتي سريعا عن صحارى سفارز لان هي آه، بصراحة احنا نفسنا نشكر جدا جدا اولا فريق تجويد آه، صورة الصفحة بتاعتهم اسمها تجويد اكاديمي صورة الصفحة بتاعتهم موجودة دلوقتي على الفيسبوك او هتطلع كمان شوية الفريق ده احنا اتمتعنا فعلا بمعرفتهم آه، بمعرفتهم هم اخوة لينا في الله انا كنت عايز بس كمان استرس على نقطه هو تجويد آه، تجويد شباب كانوا اللي كانوا معانا اللي بتشوفوهم معانا في الصور بتاعه تقرير الصحراء آه، ال- عايز تتكلم على تجويد نفسها عشان اه هم هم تاني.
التجويد احنا آه.
التقرير هيتكلم فيه لكن احنا عايزين نتكلم بقى بعد كده على Sahara Safaris اللي هم محمد مبروك ربنا يبارك فيهم مؤسس الموضوع ده انا خدت كده معاه شويه معلومات على التليفون هقولها سريعا على بال ما برضو الويب لا انا عايز site بس الناس بتقول لنا ناس بعتت لنا انتوا سايبين الدنيا واللي بيحصل والكلام ده وبتعرضوا موضوع الصحراء وموضوع ال- الودن الرحلات او الرياضه او الكلام اللي احنا بنعمله ده ال- القصه كلها ان مش مش يعني مش كل حياتنا هتبقى في في حاجه واحده يعني بالظبط.
انا محتاج ان انا يعني أنا في حاجات جابت لي احباط كلنا يعني في حاجات جايب- جايب- مش هينفع ان احنا نبقى ماشيين في سكه واحده كل حياتنا في في فكر لازم.
واحد الا البلد مثلا هتقف يعني لو كل واحد ما راحش مصنعه كل واحد ما راحش شغله لازم.
كل واحد في ال weekend بتاعه ما غيرش آه، ال mood بتاعه او ال او ال او mood اسرته هيجي يخش في الاسبوع الثاني مش هيعرف يشتغل هتبقى العمليه صعبه جدا فمن من هذا المنطلق احنا بنقدم في برنامجنا حاجه شويه مختلفه مش البرنامج كله هنتكلم فيه عن السياسه او عن الفقر او عن الترويح عن مستقبل النفس مصر ده شيء مهم جدا جدا جدا بالظبط.
بس احنا هن- ه- و- هنجز و- وبما يرضي الله وبنستفيد كمان هنجز بسرعه بس معلومات عن آه، Sahara Safaris ان هي اتاسست في 2001 آه، بدات ب 50 واحد بس على ال mail list آه، بعد كده بقوا آه، وصلوا 1500 كانوا بيتواصلوا مع بعض عن طريق ال mail بعد كده لما جه الفيسبوك بقوا يتواصلوا مع بعض عن طريق الفيسبوك فلسفه نادي Sahara Safari ده ان هم ناس عاوزين يعرفوا مكانهم في العالم بالظبط ويتعرفوا على اماكن تانية بنفسهم من غير ما يلجأوا لحد تاني بياخدوا عربيات بياخدوا رحلات استكشافيه آه، عائلات على مستوى ثقافي عالي جدا وبيطلعوا باهاليهم وبيطلعوا باصدقائهم واصحابهم فهم بيرحبوا بالاعضاء الجدد على حسب الوقت احنا برضو عرضنا الصفحه على الفيسبوك هي Sahara Safaris dot org وهنحطها برضو على صفحتنا على ودن واحده يا ريت تت- تتواصلوا معاهم ان شاء الله وهم بقى ساعات بياخدوا معاهم متخصصين من جيولوجيا وعلماء نبات و- وبيعملوا انواع انشطه مختلفه جدا هذكر منها ثلاثه كده سريعا جدا ال hiking وال hiking ده يعني مشي في الجبل بيروحوا ياخدوا جمال وكده مش بالعربيات بقى زي ما الرحله بتاعتنا دي بيروحوا يمشوا في الجبال آه، بتاخد اكتر آه، حاجه 70 آه، 70% منهم بيبقوا بنات سبحان الله بي- بيبقوا يعني عندهم آه، شايف ايه بنات يعملوا 70% ايه من البنات اللي بيطلعوا ال hiking وانت وانت موافق على انا الكلام مش ده؟
موافق على الكلام ده طبعا بس بس دي معلومه يعني ما شاء الله 70% بنات ما شاء الله حاجة جميلة جدا.
بيروحوا بيروحوا بالجبل وي- ويتوهوا ويتوه في الجبل بعد كده بيحصل off-roading زي اللي احنا عملناه وبعد كده برضو عندهم mapping وحن عشان الوقت بس التقرير هو عشان هو تقرير طويل وتقرير ختامي وان شاء الله ممتع جدا آه، هنعرض لكم اخبار اكتر ومعلومات اكتر عن الانشطه بتاعتهم وازاي تتواصلوا معاهم على صفحتنا ان شاء الله زوجوجه النكديه طب مش هنروح ده حاجه بسرعه للاسف زوجونا إن كده ما لحقناش كل مره زوجوجه النكديه يروح وقتها خليها المره الجايه طيب زوجوجه النكديه هنقول لكم حاجه عليها بس بقى بعدين نطلع التقرير ونرجع للودن السياسيه ان شاء الله
آه، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ال- آه، اللفه الكبيره اللي لفناها في الصحراء السوداء والكريستاليه والبيضاء آه، عايزين بقى ناخد بقى رأي الشباب بتوع التجويد آه، في القصه دي عامل ازاي معانا محمد صلاح ها؟ يا محمد اهلا بيك يا شريف عامل ايه الاخبار ايه ايه ال- إيه انطباعك عن اللفه اللي احنا الاول قلنا بتشتغل ايه وطلعت الرحله دي اصلا ليه اصلا انا اسمي محمد صلاح بشتغل HR في شركه الادويه آه، طلعت آه، ليه النهارده آه، يوم مختلف آه، آه، رحله غير اي رحله عاديه هو من نيتك ايه من الطلعه دي والله كان في اكتر من نيه اول حاجه صحبه صالحه تاني حاجه نشوف حاجه جديده تالت حاجه آه، التفكر في خلق الله عز وجل في مكان واسع ومكان جديد آه، حاجة تانية ن- نحاول نفتكر يعني ال- أيام الصحابة أيام آه، الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجة كانت عاملة إزاي آه، ده بالنسبة للنيات يعني اي حد اي شاب بيتفرج علينا دلوقتي وقاعد في البيت بيتفرج على السي... على السياسه على على ال talk shows على علينا حتى ت... آه، نصيحه سريعه جدا آه، difference make difference على قد ما انت تطلع او تطلع out the box بتشوف متعه غير عاديه جرب حاجه جديده جرب حاجه مختلفه تغيير تغيير هو التغيير معانا بقى دلوقتي آه، الحسن آه، مؤسس فريق تجويد هو الحسن بقى يعرفنا بنفسه اكتر ويعرفنا بالتجويد اللي احنا طلعنا معاهم رحله السفاري الجميله دي اللي انا شخصيا بصراحه مستمتع بيها جدا آه، يعرفنا اكتر ايه انا انا شخصيا اول ما سمعت حاتم قال لي تجويد قلت له دي المقرأه دي ولا ايه فطبعا عليكم ازيك يا حسن وعليكم كانت شكرا شديد جدا لتقديمك لينا وتغطية البحث بتاعنا احنا فريق تجويد آه، اسسه انا وتامر حسيب في البدايه خالص الفكره جت عندنا من بعد الثوره المصريه يمكن شهر ابريل اللي فات قلنا احنا لازم نعمل حاجه للمجتمع دوت فحطينا ان اكتر حاجه المجتمع محتاجها الفتره ديت هي تجويد الافراد نفسهم اشمعنى اخترنا تجويد تجويد دايما بتدي ايحاء للقران فاحنا يعني صح احنا قاصدين ان هي تدي حل للقران لكن هي مش قران زي ما احنا بنهتم في القران ان احنا نجود خروج الحروف وانت عايز ازاي كنا بنتعلم في القران نخرج الحروف ازاي احنا برضه عايزين نهتم في كل جوانب حياتنا بنفس الجوده ديت وندقق فيها جدا تجويد فكرتها ببساطه هو التوازن ما بين اربع حاجات ما بين الصحه ما بين الاجتماعيات بتاعتنا ما بين الناحيه الذهنيه والثقافيه والناحيه الدينيه طبعا انت قلت لي الكلام ده امبارح واحنا في ال- في المطعم قبل ما نتحرك يعني التجويد اللي هدفها أرب ان الانسان المسلم يبقى متكامل او الانسان المصري يبقى متكامل يبقى الناحيه ال- ال- الفيزيكال البدنيه العقليه الثقافيه الاجتماعيه والدينيه ده ك- كايفنتات او كعلى الارض بقى وصل او تت- اه، اه، حصل ازاي؟
بص يا شريف احنا في تجويد اكتشفنا ان احنا الدنيا دي وكانها كتاب صفحات بس بسيطة اللي احنا فتحناها في حياتنا في ال 35 سنة و 40 سنة اللي فاتوا في صفحات كتير ما فتحناها انت عجوز بقى انا عجوز انا انا 35 سنة الصحراء دي الصحراء دي من ضمن الصفحات اللي احنا ما شفناهاش اللي ركوب العجل ونخرج رايد في الشوارع ونتفاعل مع الناس بشكل اكثر انتوا كنتوا- انتوا عملتوا event الاسبوع اللي فات ركوب عجل الاسبوع اللي قبليه تقريبا water كره لعبت كره ميه بالظبط وبنعمل وبنمارس مع بن- بنتفق مع مشايخ وبيجوا بيعلمونا دين بنهتم بالاربع محاور بنفس التوازن بالظبط محاضرات بتهيألي ثقافيه كمان ومحاضرات محاضرات ثقافيه التنميه البشريه و...
بالظبط و trainings على التربيه الب- التن- التنميه البشريه فاحنا ما قلتليش بتشتغل ايه يا حسن مع الشباب عارفين انا بشتغل في احدى شركات الاتصالات انا بشتغل في اداره التخطيط مدير تخطيط فيها وتامر معايا شريكي هو مدير التدريب في الشركه في تجويد كمان آه. فاحنا تجويد زي ما قلت لك هو كتاب في صفحات كتير ما فتحتش بنفتح الصفحات دي بقى مع بعض دلوقتي بنكتشف العالم الكبير اللي حوالينا بنكتشف إن في حاجات كتير جدا لسه ما عرفناهاش العالم اكبر بكتير خرجنا من الصحراء النهارده على مثال بسيط جدا اصل الفكره عباره عن ايه عباره عن ارض عباره عن سماء وشويه ميه هي دي اصل فكره الحياه واحنا خلقنا هنا لنختبر هنعمل ايه احنا بقى عقدنا الدنيا وكوناها وحصرناها في اربع اوض وحيطان وكمبيوترات وانترنت فيسبوك وتويتر وموبايل وحاجات كتير جدا وقعدنا نحصر نحصر نحصر حاجات كانت ممكن تبقى مفيده بس احنا حصرنا نفسنا فيها وانشغلنا عن الفكره الاصليه فكره الخلق بتاعتنا اللي هي ما بين ارض وسماء وميه يطلع منها شويه زرع ونعيش النهارده شفنا عظمه مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى السلام عليكم يا تامر تامر حسيب آه، تعرف نفسك تامر محمد احمد حسيب احد اعضاء فريق تجويد المسلمين و بس انت خريج يا تامر انا خريج تجاره عين شمس شغال فين شغال في شركه اتصالات طيب فكره التجويد دي جت ازاي مبدئيا آه، وبعدين الاسم برضو تربط لنا الفكره بالاسم احنا يعني آه، كان وجهه نظرنا في موضوع تجويد كاسم انه آه، آه، انه انه مستوحى من فكره تجويد القران واعطاء الحرف آه، حقه ومستحقه وهو يعني آه، قراءه القران على اجود ما يكون وافضل ما يكون كما انزل وبالتالي احنا خدنا الفكره مستوحاه لتجويد حياه الفرد المسلم تجويد الفرد المسلم نفسه احنا كنا بن بن بنفكر في- في في موديل مشهور جدا اسمه the whole person model بيعتمد اساسا على آه، تجويد و- والفرد المسلم في اربع جوانب رئيسيه الجانب الروحاني والجانب الرياضي والجانب الثقافي والجانب الاجتماعي انتوا استوحيتوا الفكره دي من من من حاجه موجوده عملها الغرب مثلا قبل كده ولا يعني ازاي جت الفكره في اشمعنى الاربع جوانب دول مش جوانب تانية ال- الفكرة موجودة في في الغرب بالفعل واحنا حسينا ان المجتمع المسلم محتاج الموضوع ده بشدة آم، الموضوع ما بدأش كده احنا بدأنا عن طريق آه، برنامج تدريبي اسمه ability builder كنا بنديه لمعظم الناس ال- ال- اللي كانوا في حد معارفنا وعلاقاتنا وكده وبعدين الموضوع بدأ يكبر اكتر من كده الغرض من البرنامج التدريبي في الاساس هو انه انت تخلي الشخص يبقى عنده آه، مهمة في حياته آه، زي ما بيسموها ال personal mission statement يبقى شخص عنده هدف بيسعى له وبيشتغل عليه آم، عندنا قدرات وطاقات كامنه كثيره جدا وال- و- ومش مستغله وانت مش عارفها عنك يمكن فكان من الاولى انه احنا نبتدي نفتح آه، عيون الناس على قدراتهم الشخصيه نقاط القوه ونقاط الضعف يشتغلوا على الاثنين نقاط القوه يشتغل عليها ويكبرها ويحسنها ويخلي المجتمع يستفيد منها ونقاط الضعف يعالجها ويشوف ازاي ي- يقلصها في حياته بنبني على ability builder حاجه اسمها ال wellness day ومن هنا بنبتدي ن introduce او بنقدم فكره ال four quadrants او الاربع جوانب اللي اتكلمنا عليهم ال wellness day ده بيبقى يوم كامل بنبتدي نعمل فيه اربع انشطه تخص الاربع آه، مربعات اللي انا اتكلمت عليهم دلوقتي فبنعمل نشاط ثقافي بنعمل محاضره ثقافيه اهميه الثقافه في المجتمع علاقه الثقافه بالدين امثله من آه، حدي- حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحياه الصحابه وتاثير الثقافه في حياه الفرد المسلم واهميته بنتكلم بن- بنخلي الناس تلعب water polo وتشتغل على جزء ال physical فنشوف ال- النفس شكله ايه والناس عامله ازاي و- و- والى اي مدى هم مستجيبين و- ومكملين النتائج كانت مبشره بالخير ولا النتائج كانت مبشره جدا جدا واضح عليك ربنا يستر عليك ربنا يستر
لا بس يعني والله آه، بعض الناس قابلوا آه، بلاء حسنا وبعض الناس في الحقيقه يمكن اكتشفوا ان ده محتاج وعشان كده هو كان معمول عشان يكتشف اذا كان الموضوع ده هو محتاج ولا لا و- وعايز اقول لك نسبه كبيره جدا من الناس يمكن الجزء الرياضي ده كان فارق معاهم جامد يعني الجزء الديني كان فيه درس pure دين بيتكلم على حاجات واحنا يهمنا جدا ان احنا نخاطب ال- الدين كعنصر اساسي في الحياه بل هو ال base انه بنتكلم في ذكر وقراءه قران و- وصدقات و- وقيام ليل واعمال قلوب وحياء وخشيه ورجاء و... يعني الحاجات اللي انت ما تقدرش تعيش من- ما ينفعش ما انت تبقى مخوخ بقى من جوه هو احنا نقدر نقول ان الجزء يعني هو هو الاربع quadrants من وجهه نظري ان هم كلهم دين لكن انت قصدك الدين اللي هو المحض اللي هو الوعظ مثلا او الامر ده برضه ليه مكان هو quadrant خاص بيه لازم لانه انا ممكن النهارده اعمل عمل زي تجويد الهدف به هو ارضاء رب العالمين لكن هو في, في, في, في اساسه آه، بناؤه كله ومكوناته هي دنيويه انا بدي training وبدي مش عارف بعمل ايه لا احنا عايزين كمان ال- ال- العمل الديني البحت الجانب الروحي يعني الجانب الروحي الكامل اللي بيحسن اداء الفرد الروحانيه اللي بيخليه يقضي على نفسه وعن حياته وعن ربه آه، معانا هيثم هيثم جاي من الامارات عشان يحضر ال- السفاري ده فهيثم بقى يعرفنا بنفسه و- ويقول لنا ايه قصه إنه جاي من الامارات عشان يحضر السفاري السلام عليكم ازيك يا هيثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أنا اسمي هيثم صفو آه، شغال في مجال ال telecommunication آه، أنا م- يعني اللي جابني من الإمارات مخصوص على علشان أحضر ال event ده معاكم علشان كنت هيثم بتشتغل في مجال الاتصالات في, ال- في الامارات بالظبط كده اه آه، اللي جابني مخصوص يعني علشان احضر ال event ده معاكم من ساعه ما احنا بدانا ال- الموضوع بتاع التجويد آه، مع بعض آه، انا وتامر و- وحسن يعني هو بالنسبه لي آه، حته التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي دي انا بلاقي فيها نفسي قوي بحس ان هو الواحد آه، بيكتسب دي شايف اللي هي أح- الحلوه عندك مش ال- مش الدواء الحته اللي انا بحت... يعني دايما ببقى مهتم بيها بحس ان هو الواحد لما يتواصل اجتماعيا مع الناس اللي حواليه هو definitely هيستفيد وهيجيب experiences من ناس آه، بتفوقه في جوانب مختلفه جدا من الحياه يعني واحد بيتفوق عنه رياضيا فهيستفيد منه معلومات رياضيه واحد شاطر مثلا في السياسه فهيقدر يفهم كلمات في السياسه واحد آه، شاطر مثلا في علوم دينيه علوم دنيويه الى ما اخر ذلك من الموضوع ممكن حد يقول لك ده انت ممكن تكتسبه وانت قاعد في الامارات على الفيس او على تويتر تتواصل مع الناس ما الناس بتتواصل على الفيس وتويتر ايه ال- ايه ال change ايه التغيير اللي حصل من التواصل ان هو ان احنا يعني فكره ود- ودن الرياضيه في برنامجنا ودن الشباب انك انت اخرج من المالوف اخرج اعمل حاجه جديده غير ايه ال- ايه ال- ايه يعني ازاي انا عارف انك انت كده هتبقى- ازاي نرد على اللي يقول لك طب ما انا بتواصل على الفيس وتويتر يا عم مع الدنيا والله هو ربنا عز وجل في القرآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأنا شايف إن ال- الآية دي فعلا لو الواحد بص فيها هيلاقي إن هو ربنا عز وجل قال شعوبا وقبائل يعني ناس من الشرق وناس من الغرب وناس من اليمين والشمال ومن كل البقاع ومن شتى الحتت وقال في الاخر ان اكرمكم عند الله يتقاكم وما احلى ان الواحد يخرج مع صحبه صالحه يعني ووجوه مستنيره ك يعني الشباب بتوع تجديد وحضراتكم يا رب احنا احنا فعلا مبسوطين جدا جدا من الصحبه الحلوه دي ومعانا احمد يسري آه، مهندس اتصالات احمد يسري صح؟ آه ايه طالع طالعه زي دي سايب الشركه والولاد والبيت وايه النيه من طالعه زي دي آه، ان هي اولا احنا دلوقتي تبع جروب تجويد اه الهدف من تجويد ايه زي ما احنا مطالبين ان احنا ب- يعني لازم نتعلم القران ومطالبين تجويد القران آه، الحته اللي احنا بنفتقدها تجويد آه، الانسان المسلم الملتزم آه، ان احنا نفسنا مين المثل الاعلى لكل المسلمين الرسول سبحانه- الرسول صلى الله عليه وسلم آه، فنستنى احنا نجود كل جوانب حياتنا لحد ما يعني نوصل مثل اعلى للشاب المسلم الملتزم انت كمان لازم تتحرك لازم تغير حياتك تغير النطاق الروتين اللي عايش فيه زي ما شباب تجوي- تجويد غيره الودن الرياضيه بتقول لك ادينا ودنك ويلا نغير ونتغير
ومع متدرب جديد من متدربي فريق تجويد تعرف بنفسك شريف علي ازيك يا شريف شا- شغال ايه يا شريف الحمد لله انا يعني شغال في مجال ال IT بقالي 10 سنين كده ويعني
شغال في مجال ال IT 10 سنين ودلوقتي قاعدين او واقفين مع بعض في الصحراء ما فيهاش اي نوع من انواع ال IT حتى الموبايل ما فيهوش فيش اي zeros ولا فيش اي حاجه احساسك ايه وانت بعيد عن ال IT يعني سبحان الله يعني قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق يعني فعلا ربنا فعلا يعني الصحراء البيضاء دي زي ما عرفنا يعني في الرحله يعني قد- المنطقه دي كلها كانت بحر يعني ففعلا من ملايين السنين ربنا ازاي بدا الخلق هنا كان منطقه بحر وكده تحت الميه ودلوقتي يعني صحراء فيعني تدبر بقى وتامل و حاسس باحساس كويس انك انت بعيد عن ال- مش هقول بعيد عن العيله وبعيد عن الاهل إن ده احساس كويس لكن على الاقل بتنفرد بنفسك شويه وبتتدبر في ملكوت السماوات والارض اه طبعا يعني مفيش آه، شك ان ال- قد ايه الواحد بي- الضغوط ال- في الشغل والحياه علينا محتاج قد إيه يعني لحظات زي دي عشان يعمل يعني يعمل فيها ال- التجديد ده وال- والتجويد والتجويد طب يوم زي ده ممكن ياثر على حياتك المستقبليه بعد كده ازاي تفتكر انت في ظنك يعني والله يعني م- يعني غير ان هو عرفت حته في بلدي حته يعني ما ما كنتش متخيل ان هي في منتهى الجمال كده في بلدنا آه، بدأوا الناس كلها طبعا تيجي غير كده يعني الواحد حس بإحساس داخلي جديد آه، عرف مهارات جديدة اكتشف قد إيه إحنا اتولدنا في عصر آه، يعني في العصر الحديث كده انت تخيل لو احنا كنا اتولدنا كده في ال- في البيئه دي كان زماننا دلوقتي يعني عايشين ازاي وكده تخيل لو عربيه اللاند كروزر اللي جابتنا من باظت ما رجعتناش تاني احنا فين هندور على جمال بقى
طيب شريف تحب تقول كلمه لمشاهدي ودن الشباب قبل ما نختم معاك اللقاء احب اقول يعني يعني ربنا الحمد لله وشكر الله على نعمه الثوره اللي الحمد لله وصلتنا لكده اللي خلت الشباب تعمل النشاطات دي و مثلا الشباب الملتزم بدينه اللي كان يعني محرج عليه حتى يصلي في المسجد يعني لا يعني انا اخويا لما اخويا ما يعني مش يعني مش يعني مش ملتزم قوي فلما مره خدته معايا تجويد وكده ودخل وشاف الناس قال لي فين الناس دي كانوا فين ومن على احد التباب الصخريه في الصحراء الغربيه ما زالت ودن الشباب وفقره ودن الرياضه اللي بنقدمها لكم من السفاري مع فريق آه، تجويد آه، خارجين خارجه وطالعه جامده جدا ومعانا احمد آه، دانش اخونا احمد دانش اللي خارج معانا الخروجه دي وسايب شغله وسايب بيته وسايب عياله ليه ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي تعمل كده ايه نيتك ايه نيتك يا احمد من ال- من طلعه السفاري دي
السلام عليكم ازيك يا شريف ايوه صح حضرتك يا حبيبي بص هو النوايا طبعا كثيره جدا ويعني اميزها واوضحها لاي حد اللي هو التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى انا كنت لسه بتكلم مع ال- مع الشباب بقول لهم آه، ان احنا اتخدنا على نمط معين من النعم او من آم، الحاجات اللي حوالينا يعني مثلا الشجر الشوارع ال- ال- البيوت الحاجات دي فزيارة و- او الطلوع للصحراء والسفاري بيبتدي يوريك آم، مخلوقات جديدة وحاجات جديدة بعيدة بعيدة جدا عن عن نظر الواحد يعني فبس يعني فده كان من ضمن نوايا الواحد يبتدي يشوف بره وي يعني حاجات بقى جبال وصحراء ورمال و... فده بيوسع قوي الافق بحس كده ب- بعظمه عظيم يعني خلق الله من ضمن من ضمن ال- الغير المألوف اللي احنا حابين نتكلم عنه في ودن الرياضه انه عندنا في ودن الشباب ودن النت ودن السياسه ودن الرياضه ففي عن تويتر وفيسبوك والاتصالات والكلام ده كله وال- وال- والسياسه وبرامج التوك شو فبنقول للناس في ودن الرياضه اخرج غير نمط حياتك لكن في, في, في نفس الوقت احنا يعني حابب والله انا تذكرت من كلامك على المألوف لا يعني مش كل المألوف آه، وحش يعني اه الكلام على الناس اللي ماتت في الثوره الله الله يرحمهم من الشهداء والناس اللي فتحت لنا السكه ان احنا نيجي حته زي الواحات دي كانت اصلا ممنوع ان احنا نجيها ففعلا احنا بنتحرك في كل ده لكن مش مش ناسيين الناس دي ومش ناسيين ان احنا نترحم عليهم مش ناسيين ان احنا في يوم لازم في يوم من الايام مش ه- مش هنهدى لنا بالغ لما نجيب ان شاء الله حقوقهم فتكلمنا عن النقطه دي هل فعلا الواحد بي- بيخرج في الحاجات دي وينسى الكلام ده لا هو فعلا انت قلت نقطة فعلا كويسة جدا موضوع ان ان قبل الثورة كانت صعبة جدا ان احنا نطلع آه، احنا نتجمع اه ان احنا نتجمع تجمع زي ده كان مثلا احنا ماشيين بالعربيات جايين كده ال- السفاري عربية الامن الدولة ورانا خلاص هنخلص هيسيبونا نعمل كل حاجة واحنا راجعين بقى مش على القاهرة هنرجع على ال على- بطايق في الكمين اه وكل حاجة يعني ما- عملية صعبة جدا فطبعا انا بالنسبة لي دي اول مرة طبعا وطالع وانا مش قلقان ولا حاجة ولا في مشاكل آه، فدي من من فعلا من الحاجات الكويسة جدا جدا دي حاجة بسيطة قوي قوي يعني من من الثورة بفضل الله اولا ثم يعني الثورة آه، ربنا انعم علينا بيها فدي حاجة نقطة كده بسيطة بس حبيت اتعرض ليها يعني ان ان فعلا كان صعب جدا حاجة زي كده وحاجات تانية كتير ان آه، نطلع سف- سفاري زي دي بدون آه، مشاكل يعني الحمد لله بنحمد ربنا على النعم اللي ربنا اكرمنا بيها بالثوره وبنترحم على الشهداء وان شاء الله قريب العاجل ان احنا نقدر ان احنا نوصل لحقوق حقوقهم والقصص ليهم إيه ال- الشباب بقى اللي موجود دلوقتي الشباب اللي في ناس ما شاركتش في الثوره او في ناس شاركت في الثوره ورجعت البيت او الاحباط صاب ناس كتير إيه احنا م- من خروجا او أو خروجا عن المالوف عملنا ودن الرياضه الناس كانت فاكريننا نتكلم عن اخبار الرياضه والكلام ده والكوره والكلام ده الكلام ده احنا ممكن نكون بنتكلم عليه في فكره ودن النت لكن ودن الرياضه بنقول للناس اخرج اعمل غير المالوف تجويد اللي احنا الشباب اللي رحنا معاهم الاسبوع اللي فات كانوا كنت انت كنت بتركب عجل معاهم احنا فعلا عملنا رالي عجل آه، وخدناه من مساكن شيراتون لغايه المطار والحمد لله كان يعني كان جميل جدا تجربه اول مره برضه كانت فعلا اول مره وكانت يعني لاقت آه، يعني استحسان كبير جدا وكان تريقه تريقه على النت آه، اه نزلنا حطينا الصور فعلا على الفيسبوك وكده وحد كتب لنا comment قال لنا مستنيين بقى ان شاء الله رالي الابل يعني
احنا بنتقبل يعني التعليقات دي بصدر رحب كانت لذيذه يعني انا مش هنزعل خالص بالعكس سريعه جدا نختم اللقاء بنصيحه نصيحه دنش لاحمد للشباب اللي من لسه قاعد في الحياه النمطيه والحياه والثوره او تراجع الثوره بشكل ما ان شاء الله يعني ترجع الى الامام بعد ما بدات ترجع الى الخلف جاب له احباط تقول له ايه تقول له يغير حياه نمط حياته ازاي طيب بما اننا في حته الرياضه يعني وكده فانا بنصح طبعا الشباب آه، يعني ما يكونش مثلا ماتشات كوره بس و ينزل يلعب كوره اه يعني مش دي مش دي بس لكن ممكن يطلع بما اننا في سفاري وكده يجي يجرب ويشوف و... ويبتدي هت... هتوسع الافاق آه، في حاجات كتيره موضوع العجل مثلا طلعنا جبال شفنا صحراء حمراء بيضاء اتعلمنا البوصله وحاجات بالظبط بالظبط حاجات جميله جدا و... وكتير جدا من الاجانب بيجوا مصر مخصوص آه، للحاجات آه، دي ويطلعوا سفاري دي النقطه بس الاخيره ان دي رحله ايه من اولها لاخرها بقالها ثلاث ايام آم، يعني كلها حلال مفيش فيها معاصي مفيش فيها مخالفات مثلا آه، ال- الحاجات اللي اي حد مش هيختلف عليها ان هي غلط او صح فكلها جميله وشباب وصحبه صالحه فيعني اتمنى كل كل الشباب ان شاء الله ان هم يعني يشاركوا في حاجه زي كده مصر فيها سياحة تنفع تبقى أحسن م- مكان في العالم وتجذب دخل وتجذب العالم كله ليها فخليكم معانا في ودن ال- الرياضة في برنامج ودن الشباب على قناة الشباب هنوريكم حاجات كتيرة جدا جدا ما شفتوهاش يلا بينا اديني ودنك
فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عشق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير بصوا احنا دلوقتي لو قلنا لكم ان احنا في كوكب تاني غير كوكب الارض ممكن تصدقونا طبعا ده ده كوكب الارض في الصحراء البيضاء في- بين واحة الف... بين الواحة البحرية وحات الفرافرة طبعا المنظر واضح جدا جدا البياض الرهيب لتمت الصحراء البيضاء وان دي كان ده, ده كان تحت سطح البحر والبحر ابتدى يقل واحدة واحدة زي ما هم شرحوا لنا والعوامل التعرية مع الهواء فضل البحر يقل والهواء ينحت الصخور لغايه اما اتنحتت بالشكل ده دي كلها حاجة- احجار جيريه هي اللي عملت الصحراء البيضاء دي سبحان الخلاق العظيم كل دوت كان بحر سبحان الله بالتغيرات والعوامل الجويه بقى زي ما انتم شايفين كده نسيب الصوره تتكلم عن نفسها مع ودن الشباب اديني ودن قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عفو فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عفو فرصة فيه لعمري وسط ليل ذو سكون فاض نهري بدموع من فؤاد مل جوري قمت أدعو في صلاتي ظلم قهري واثق بالعفو يا ربي وأدري واثق بالعفو يا ربي وأدري واثق بالعفو يا ربي وأدري ربي يا مزجي السحاب ربي يا هادي الأنام ربي نور لي دروبي والخطى نحو الأمام ربي يا مزجي السحاب ربي يا هادي الأنام ربي نور لي دروبي والخطى نحو الأمان كم دان الخطب إلينا كم مشينا في الظلام كم سعينا للمعاصي والهوى يدني الحرام كم دنا خطب إلينا كم مشينا في الظلام كم سعينا للمعاصي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، احنا دلوقتي في طريق رجوعنا للقاهره الحمد لله خلصنا الرحله وتعرفنا على شباب زي الورد ما شاء الله لا قوه الا بالله آه، فريق تجويد آه، ان شاء الله هيكونوا معانا في حلقات قريب وهيبقى في اكتيفيتيز وانشطه تانية الرحله النهارده كانت آه، فيها استفادات كتيره جدا سواء كانت ثقافيه فكريه تعرفنا على الناس شفنا حاجات في البلد ما كناش عارفينها خالص ما كناش عارفين ان ده في بلدنا وشفنا اجانب عارفين اكتر مننا في بلدنا مصيبه طبعا بصراحه لكن آه، لسه في اماكن تانية اكتر في بلدنا فوق الشمس فوق ال- فوق الارض وتحت الارض في البحر وبالليل اماكن كتيره جدا لازم هنتعرف عليها ان شاء الله مع تجويد برضو باذن الله ده وعد منهم ومعاكم ان شاء الله يا مشاهدين آه، ودن الشباب وعايزين بس نقول حاجه اخيره كده انه يا ريت الناس آه، المعلومات ان شاء الله الجديده اللي في الحلقه دي آه، وفي تعليقاتنا كمان عليها في الاستوديو ان شاء الله يا ريت نوزعها او ننشرها ما بيننا وما بين كل الشباب اللي نعرفهم لان دي معلومات آه، ودي وصيه استاذ محمد مبروك اللي هو مؤسس صحارى سفاريز آه، ان احنا كلنا ننشر هذه المعلومات عشان كل المصريين يعتزوا ببلدهم ويعرفوا ان حتى الصحراء إن الناس بتقول ان مصر آه، تلتينها صحراء او اكتر لا ده حتى الصحراء دي ممتعه جدا وفي حاجات كتير قوي احنا مش عارفينها وخلاص الثلاث ايام خلصوا ودن الرياضه في ودن الشباب كنا معاكم وعلى قناه الشباب في الصحراء الغربيه الصحراء البيضاء الصحراء الحمراء الصحراء السوداء من فوق الجبال من الصحراء من فوق سطح اللي كان اللي كان بحر شفنا النخل شفنا نبع الميه في وسط النخل شفنا النجوم بالليل شفنا ازاي نستخدم البوصله اتعلمنا حاجات كتير جدا جدا مصر فيها حاجات كتير حلوه جدا جدا محتاجين ان احنا نتحرك مش ه- حيات حياتنا مش هتتغير واحنا قاعدين في البيت لازم نتغير لازم ن- نتحرك لازم نغير مناظر عشان نقدر هنقدر نشتغل تاني لازم ندي نفسنا حماس ندي اللي حوالينا حماس نتعلم حاجات جديده نيجي نعلمها لاولادنا نعلمها لكل اللي حوالينا نغير كل حياتنا م- كل مش بس مش هيكفي دي ناحيه واحده أ- أ- اثقف نفسي واعرف و- و- والف و- واتحرك فحاجات كتير قوي هنعملها مع- في ودن الشباب وفي ودن الرياضه خليكم معانا وتابعونا مع ودن الشباب كانت رحله جامده جدا وانتظرونا في الرحله اللي جايه من ودن الرياضه السلام عليكم يلا بينا بدنا النور إلينا وانجلى صنع الظلام أشراقات دنياي نور بمصاب بحلمنا الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر أثناء الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أثناء الطريق لو في نوم خدتنا معصي أو جنون وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي روح ومين بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداويم الجروح مد ايديه تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق
اهلا بكم وفقرة ودن السياسة من ودن الشباب شريف
اسعد الله مساءكم بكل خير مع فقره ودن السياسه فقره سياسيه جدا حاتم اهلا وسهلا اهلا بك ودن السياسة يا جماعة هنتكلم فيها عن آه، السياسة الشرعية آه، كما يعلمها الفقهاء وهنتكلم فيها على السياسة الحديثة كما يعلمها علماء السياسة احنا شايفين السياسة الشرعية زي ما قلنا السياسة الشرعية ونظم السياسة الحديثة آه، السياسة الشرعية آه، هنشرح من كتاب الوجيز في فقه الإمام العظمى مش هنشرح بقى معناها ان هو هيبقى درس يعني ولا حاجة لكن هتبقى أسلوب بسيط إن شاء الله وكتاب يسألونك عن الشريعة والكتابين للدكتور صلاح الصاوي أمين عام مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا ده كتاب الوجيز من الاخر دي البرامج التعليميه يعني ال- آه.
دي, دي الفقره فقره البرامج التعليميه اللي حاتم مصر يقدمها عشان نحاول نفهم بالظبط كده ده كتاب الوجيز في فقه الإمامة العظمى آه، دي كانت دورة آه، حضرناها وده كتاب يسألونك عن الشريعة ده مجرد أسئلة وإجابات كان سؤالها ش- الشيخ دكتور صلاح الصاوي وأي أسئلة عندكم واستفسارات إن شاء الله خلال الخمس دقايق أو العشر دقايق من ودن السياسة دي تبقى على الفيسبوك وإحنا بنتواصل مع دكتور صلاح الصاوي على الإيميل عشان نعرض له الأسئلة ونرجع لكم بالإجابات تمام انت حاتم الدوره دي واخدها مع الدكتور آه، صلاح الصاوي خدتها مع هو- الدكتور صلاح الصاوي، اه.
الدكتور صلاح الصاوي احنا من- يعني من اللي ما يعرفوش هو متخصص في الس- السياسه الشرعيه بالظبط كده عامل الماجستير والدكتوراه بتاعته في هذا الماجستير الامر وهو والدكتوراه.
عايش اغلب وقته في امريكا عشان كده للاسف ما يقدرش يشارك في الحياه السياسيه ده من اعترافه بهذا الامر انه آه، اهل يعني زي ما بيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها فاهل مصر ادرى باحوالها فعشان كده هو ما بيشاركش كتير في ال- في ال- في الافتاء يعني او في إبلا- اداء ابداء اراء فقهيه في هذا الامر تمام النظم بقى السياسيه الحديثه يا استاذ شريف ويا مشاهدي ودن السياسه هنتكلم فيها عن النظم السياسيه والحزبيه التشكيلات السياسيه آه، خريطه التيارات السياسيه في مصر خريطه التيارات الاسلاميه في مصر المشروع الاسلامي بين المشروعات الاخرى في المنطقه ده- وكمان هيبقى فيها الع- علاقات مصر مع امريكا واوروبا والدول العربيه والافريقيه مستقبل السياسه الخارجيه لمصر بعد الثوره آه، العلاقه بين النظام آه، السياسي والاقتصادي تاثير الثوره على بنيه السلطه في مصر الفكر السياسي الليبرالي مع التطبيق على الحاله المصريه والقانون الدولي والمنظمات الدوليه ال- ال- ال- كمان لسه في شرح لبعض المصطلحات والمفاهيم السياسية وكيف تكون سياسيا آه، مؤثرا ودول برضو من الكتابين بتوع الأستاذ محمد السروجي مصطلحات ومفاهيم سياسية وكيف تكون سياسيا مؤثرا برضو لك- الأستاذ محمد سروجي الدورة دي كلها بقى احنا خدناها في كلية سياسة واقتصاد أو كلية اقتصاد وعلوم وعلوم سياسية سياسية جامعة القاهرة؟
بالظبط جامعة القاهرة كانت دورة من مركز مركز النهضة للتدريب والتنمية آه، وخدناها وبرضو هنعرضها عليكم كان إن تاني شاء مجموعه الله من اساتذه كليه الاقتصاد وعلوم السياسه بجامعه القاهره اللي كانوا بيدرسوا فيها مين منهم حد م- م- منهم معروف؟
الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ومنهم الدكتور احمد عبد الرب ودكاتره كتيره في كل كل عنوان من العناوين اللي احنا عرضناها دي كانت عباره عن محاضره من المحاضرات دي فهنحاول نلخصها بايجاز سريع جدا مم.
ندي معلومات سريعه عشان ان شاء الله يعني الفيديو ده ينتشر ويبقى احنا يا جماعه مش عايزينكم تقلقوا خالص الموضوع هيبقى يعني انا مش هسيب حاتم يجعلص لكم الكلام انا هنحاول نخففه شويه عشان انا طبعا يعني هنحاول نفهم بالظبط حاتم بيقول ايه لان هو قال لي الكلام ده قبل التصوير يعني شبه ما فهمتش قوي بس ان شريف.
شاء الله هنحاول نفهم شريف ارجوك قدامنا ثلاث دقائق بس يا ريت ما تخلصش يا نهار ابيض اتفضل انجز آه، من كتاب الوجيز او الوجيز في فقه الامامه العظمى طبعا الكتاب الاسم كبير جدا دكتور صلاح الصاوي آه، اول الإمامة حاجه العظمى دي اللي هي الرئاسه او الخلافه او او دلوقتي اللي هي الرئاسه اللي هي سميها الرئاسة.
بقى كما كما تسميها يعني آه، بيقول الدكتور صلاح في البدايه ان السياسه الشرعيه غطت كل جوانب الحياه فالاسلام عقيده وشريعه عشان الناس اللي بتقول ان الاسلام آه، في المسجد بس او الاسلام في الصلاه بس لا الاسلام آه، حياه او اسلامنا حياه زي شعار قناه الشباب يقول أيضا الدكتور صلاح لا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها يعني كل حاجة مذكورة في القرآن تمام. طب إيه الدليل على كده أو يعني هل آه، مثلا ال- تظبيط الشوارع ولا المرور ولا الكهرباء والكلام ده مذكور في القرآن لا الدكتور صلاح بيفصل ان في امرين اول حاجه منهج الشريعه في تغطيه هذه النوازل متفاوت على على آه، ناحيتين بعضها آه، جاءت او بعضها جاءت بشرائع مفصله وفي بعضها جاء وفي بعضها جاءت بمقاصد كليه وقواعد عامه تركت لنا منطقه عفو تشريعي كي يركض فيها العقل البشري تحت ظل الشريعه العقل العقل بيرج- بيجري يعني بيجري اه يعني ايه بقى الكلام ده الجزء ده اهو آه، فيها جزء آه، كان الحلال باين والحرام باين فيه فبالتالي نزل باحكام فقهيه ثابته واضحه والحلال فيها هو انك انت تعمل كذا وفي جزء تاني طلع او مش اسف مش طلع في جزء تاني ربنا سبحانه وتعالى سكت عنه وما سكت عنه الشارع آه، هو الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم او يعني هو الاثنين هم وحي واحد من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم.
آه، فالسكوت ده هو عفو من الله سبحانه وتعالى حتى آه، يعني يبدا العلماء طبعا مش مش اي حد يعني العلماء بالاجتهاد والكلام ده اللي عندهم محصلين ادوات الاجتهاد يبداوا ان هم يضعوا وكمان آه، آه، مع انضباط علماء السياسه ب- بشرع الله سبحانه وتعالى يبقى كلامهم يعتبر علماء في في تخصصهم بالظبط ده اللي احنا بنركز عليه الضابط ايه بقى ان المجال الذي قدر الشارع ان مصلحة البشر فيه ثابتة لا تتغير جاءنا فيه بشرائع مفصلة على مر السنين هو لازم الصح تعمل فيها كده فبالتالي جاءت بشرائع مفصلة واحد زائد واحد يساوي اتنين تمام.
اما المجال الذي قدر فيه الشارع ان مصلحة البشر فيه متغيرة ومتجددة وانها تتطور بتطور الزمان والمكان والاحوال جاءنا فيه بمقاصد كلية وقواعد عامة وترك لنا دائرة عفو تشريعي هائلة آه، تاني حاجة ان عندنا في مفهوم السياسة الشرعية انه لم ترد كلمة القرآن الكريم لفظا خالص في القر... في, في, في, في القرآن لا، لم- لم ك- لم ترد كلمة السياسة سياسة الشرعية، آسف.
اه السياسه السياسه ما وردتش خالص ل- لفظا في القران لكن بالمضمون جت بتحكيم الشريعة وجت بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر جت بتطبيق الحدود والقصاص وما الى ذلك والناس بتختصر يعني كتير قوي دلوقتي بيختصروا السياسه كلها في ت- في- الشرعيه في تطبيق في الحدود الحدود وبس لا مش طبعا فقط في تطبيق الحدود احنا هنوضح بقى كده ان شاء الله في الحلقات اللي جايه وردت في السنه طبعا كلمه سياسه في حديث كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما مات نبي خلفه نبي مهم.
وده دليل من على ان ال- ال- خلافه الانبياء بتبقى ايضا في الحكم الاسلامي وبتبقى في الاماره والولايه وهو ما قام به الصحابه طبعا الكرام آه، الخلفاء الراشدون في امه محمد صلى الله عليه وسلم من بعده وما ن- ن- يعني نتاسى بهم نحن في الوضع الحالي هم كانوا بيمسكوا الولايه العامه وتدبير ش- وتدبير شؤون الم- المسلمين و- و بالظبط.
وبطرق مختلفه كل واحد من الخلفاء الراشدين جه بطريقه مختلفه عن الثاني بحيث ان احنا يبقى عندنا اكتر مجال أو بالانتخاب أكتر- حتى الخلفاء كانوا اعظم اغلبهم جه بالانتخاب عدا ابو بكر آه، واذا كان طبعا عندنا خطا يا ريت العلماء يصلحوا لنا مش مش بالانتخاب من ال... من الناس كمان لا، من أهل الحل والعقد اللي هم أهل الحل الصحابة.
والعقد اللي هم بقية الصحابه السياسة في اللغة القيام على الأمر بما يصلحه القيام على الأمة بما يصلحها في مختلف أمورها الدينية والدنيوية يعني أنت لما هتتكلم على السياسة بقى يبقى هتتكلم على كل أمور ال- ال- ال- ال- الدولة سواء كانت دينية أو دنيوية هي دي السياسة صح آخر حاجة عشان وقتنا بدأ آه، يخلص مننا أن السياسة لها مدلولات شتى آه، فيما يتعلق بسياسة الدولة عندنا كلمتين الكلمتين دول في آية واحدة بس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الجزء الأولاني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ده هو آه، آه، آه، الرعية الذين يطيعون في طاعة الله اللي يطيعون الأمراء في طاعة الله عز وجل الجزء الثاني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هو إذا حكمتم ال- ال- الحكام أن أن تحكم بالعدل بين الناس فبالتالي الرعية والحكام ومفروض ان احنا نختم لكن بعد كده عندنا فقرات اكتر احنا بس شريك عايزين- هتقول حاجه عايزين اه عايزين بس نبين ان ان مش كل حاجه هتيجي مره واحده الكلام ده مش هيتطبق مره واحده النبي صلى الله عليه وسلم ما طبقش اي حاجه ومره واحده يعني كي- جاي في حديث السيده عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لولا ان اهلك حديث عقد عهد باسلام لهدمت الكه- الكعبه واقمتها على قواعد ايه ابراهيم إبراهيم، تمام. يلا لكن عشان هو المخرج هيضربني لكن هو ما عملش كده و- ولحد دلوقتي الكعبه مش على قواعد ابراهيم تمام.
لان الوضع ما كانش يسمح تمام.
فكل شيء مش فقط من ال ال ال ال زي ما قلنا السياسه إنما لازم مش ناخد بس من السنة علم و- سياسه علم وفن في طريقه التطبيق شكرا يا شريف تابعونا.
آه تابعونا على ودن السياسه وودن الشباب وقتنا خلص وان شاء الله الاحد القادم معانا واديني ودنك يلا بينا